بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المشاهدون أيتها الأخوات المشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم معنا ومرحبا في هذا اللقاء الإيماني النبوي المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ننزل في هذا اللقاء أضيافا كراما على مائدة النبوة العامرة ننزل في هذا اللقاء تلامذة النجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم ونحن في هذا البرنامج نتمثل قوله عليه الصلاة والسلام إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم وما زال لقاؤنا يتواصل مع تحريم النفوس وتحريم الجنايات عليها فالنفوس والدماء والأعراض والأموال لها حرمتها ومكانتها العظيمة الجليلة الضخمة الكبيرة في ديننا الحنيف كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وقد بينا في الحلقتين الماضيتين بفضل الله عز وجل عظم قطرة الدم قطرة واحدة بينا فخامة النفوس وإظهار شأنها وعلو مكانتها عند الإسلام وأهله كما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ويتواصل اللقاء لبيان تحريم النفوس وتحريم الجنايات عليها بالطعن في الأعراض والأنساب والأحساب أو بالضرب على الأبدان أو بسفك الدماء أو باستلاب الأموال أو بالازدراء والاحتقار والامتهان أو أي صورة من صور الاعتداء المعروفة ما الذي يمنع المؤمن من الاعتداء على الآخرين ما الذي يمنع المؤمن من سفك الدم ما الذي يمنع المؤمن من الغيبة ما الذي يمنع المؤمن من الحرام ما الذي يمنع المؤمن من الوقوع فيما يغضب الله عز وجل السر في كلمة المؤمن الإيمان الإيمان يحمي ويمنع ويحفظ صاحبه من الوقوع في الخطايا والأخطاء والدنايا والموبقات والمعاصي والذنوب والأوزار والمعايب والمساوئ والقبائح الإيمان دي كلمة السر كلمة السر التي جاء القرآن ليقررها في قلوب الذين يقرؤونه كلمة السر الإيمان الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام وبعث ليعلمه الناس النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه الإيمان ثم علمهم القرآن فتعلموا العلم والعمل جميعا تعلموا الإيمان والقرآن فالإيمان بذرته طيبة جيدة الإيمان بذرته مواصفاتها عالية والبذرة الطيبة الجيدة ذات المواصفات العالية حين توضع في أرض خصبة بعناية زارع أو فلاح ماهر فإن إنتاجيتها تكون عالية وإن الثمار والغلال تكون بإذن الله وفيرة كثيرة غزيرة طيبة ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها الكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله كلمة التوحيد منبع الإيمان كلمة الإخلاص كلمة التقوى التي إذا دخلت قلبا وسكنته حفظته بإذن الله عز وجل فالقلب الذي تسكنه كلمة التوحيد القلب الذي تسكنه كلمة التوحيد وتملأه ينبعث نوره فيتجلى على الأعضاء فاليد لا تؤذي أحدا لا بسفك دم ولا بتناول رشوة ولا باختلاس ولا بضرب ولا بالإشارة استهزاء واللسان لا يتكلم إلا بالخير تراه يذكر الله عز وجل يقرأ القرآن ينشر العلم يدل الناس على الخير يرشدهم إلى المعروف لا يقول إلا خيرا والعين حين يمتلئ القلب بلا إله إلا الله إن النور يفيض على العين فترى العين مصروفة عن الحرام لا تنظر إلا إلى ما أباح الله لها وترى الرجل تمشي في مرضات الله تبارك وتعالى هكذا شأن لا إله إلا الله إذا قويت في القلوب إذا قويت لأن لا إله إلا الله في القلوب درجات عند الناس فمن الناس من لا إله إلا الله في قلبه كأضواء نجم في السماء ومن الناس من لا إله إلا الله في قلبه كالشمس ومن الناس من لا إله إلا الله في قلبه كالقمر ومن الناس من لا إله إلا الله في قلبه كالسراج أي لمبة بيولعها أي بشر ومن الناس من لا إله إلا الله في قلبه كالفتيلة ومن الناس من لا إله إلا الله في قلبه كالشمعة ومن الناس من لا إله إلا الله في قلبه تضيء مرة وتنطفئ أخرى فإذا قويت كلمة لا إله إلا الله في القلب لا تترك شبهة إلا نقضتها ولا تترك شهوة إلا مسحتها وأذهبتها هكذا لا إله إلا الله إذا طلعت أشعة لا إله إلا الله قوية من قلب عاش بها وعاش لها فإن هذا القلب لا تسكنه شبهة بل لا تدخله شبهة إذا قويت لا إله إلا الله في القلب وعاش صاحب هذا القلب بكلمة لا إله إلا الله وعاش لها فإن هذا القلب لا تحتويه أو تسيطر عليه أو تستحوذ عليه شهوة فالقلب الذي تسكنه لا إله إلا الله منبع التوحيد منبع الإيمان قلب محفوظ قلب معصوم هو ده بقى السر اللي يمنع أي واحد يمد إيده يسفك دم حد هو ده السر اللي يمنع أي واحد يمد لسانه يغتاب أو ينم أو يفسد العلاقة بين حد وحد هو ده السر اللي يخلي الراجل يتقي الله في مراته والست تتقي الله في زوجها والأب يتقي الله مع أولاده والأولاد يتقوا الله مع أبوهم وأمهم والجار مع جاره وصاحب المال مع ماله والرئيس مع المرؤوسين والقائد مع المقودين والقوي مع الضعيف والضعيف مع القوي والغني مع الفقير والفقير مع الغني الكل إذا كان منبع الإيمان في قلوبهم صافيا فإن ما يتجلى في سلوكهم يكون جيدا وطيبا منبع النهر صافي خلاص هنلاقي المية جاية نظيفة منبع النهر عكر هنلاقي المية جاية عكرة هو كلمة لا إله إلا الله إذا دخلت القلوب وقويت تكون مصدر كل صفاء يبقى اللي يمنع أي حد أنه يسفك دم حد أو يغتابه أو أنه يسيء الإيمان عاصم الإيمان عاصم الإيمان حافظ الإيمان حامي هيفكر ألف مرة ومرة قبل ما يعمل السوء سواء كان قتل أو غيبة أو نميمة أو إيذاء هذا ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسند صحيح عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن الفتك اللي هو إيه أن يأتي الرجل الرجل وهو غافل فيؤذيه واحد قاعد في أمان ربنا مش مد إخوانه ما عندوش أي ظن إن حد هيؤذيه فيأتيه واحد من مأمنه وهو غافل لا يعطي إخوان لأحد فيقتله أو يؤذيه أو يجرحه أو يعتدي عليه أو ما شابه ذلك يبقى الفتك أن يتحين الواحد من الفجرة ساعة غفلة الناس ساعة أمن الناس فيفسد عليهم أمنهم ويؤذيهم في ساعة غفلتهم غفلتهم مش الغفلة اللي هي الواحد بعيد عن ربنا لا الغفلة يعني الواحد مش مدي إخوانه غفل عن واحد قلبه طيب ما قاعد في حاله وما يفكرش ان حد ممكن يأذيه يعني اللي ماشي على طريق ده في أمان الله مع زوجته في عربية وفجأة وطريق مسلوك والناس بتمشي فيه على طول يطلع له واحد عامل له حجرة أو حاطط له نخلة أو عمود كهرباء أو خشبة كبيرة فيهدي يشوف إيه ده يطلع واحد من اليمين واحد من الشمال وده معاه مسدس وده معاه رشاش وياخدوا زوجته يغتصبوها والعياذ بالله وبعد كده يقتلوه ويقتلوها وياخدوا اللي معاهم ده يبقى إيه ده هؤلاء فجرة آثمون هؤلاء خلت قلوبهم من الإيمان ولا حول ولا قوة إلا بالله فلو كان عندهم إيمان فإن الإيمان سيعصمهم من الفتك بالناس يبقى لا يفتك مؤمن يبقى نرجع من أول وجديد ونقول ليس سن القوانين وحدها هو الذي يمنع الجريمة ليس سن القوانين وحدها حتى ولو كانت قوانين صارمة هو الذي يستأصل الفساد بل تعليم الإيمان نبدأ نعلم الناس الإيمان يعني قعدوا يقولوا أطفال الشوارع أطفال الشوارع أطفال الشوارع والجماعة الدمويين والمفسدين والمش عارف الإيه استغلوا أطفال الج- الشوارع بعشرة جنيه وبخمسين جنيه ما هم مش لاقيين وروح يا ابني ولع كذا وارمي طوبة في كذا واشتم الجيش واشتم الشرطة واشتم مش عارف مين مش قالوا كده على أطفال الشوارع لو جينا سنينا قوانين صارمة ان اللي هيرمي طوبة على الشرطة او الجيش او اللي هيسب سب قذر او شتيمة قذرة او يرمي مولوتوف او مش عارف ايه هنقطع راسه هيمتنعوا مش هيمتنعوا مش هيمتنع. لان هيتحايل على القانون وهيلاقي اللي يحميه ويلاقي ثغرات القانون ويلاقي ويلاقي هت... وحقوق الانسان هتطلع تقول لك ازاي تاذيه وازاي تعمل فيه والدول الخارجيه تقول لك انهم يقتلون اللي مش عارف الثوار وانهم يفعلون كذا هيدخلوا العاطل في الباطل والمحق في المبطل وده اللي حاصل يبقى انا ارجع اقول لك ليس بسن القوانين مش معناه ما تسنش قوانين هتسن قوانين لكن ابدا شوف الخلل جاي منين وحط صباعك على موضع الداء وابدا شخص المرض شوف حجمه قد ايه وابدا حط العلاج المناسب فاشوف اطفال الشوارع بدل ما اسيبهم في الشوارع الواحد يستاجرهم ب 100 جنيه وب 50 جنيه وبسندوتش ياكلوه عشان يولعوا الدنيا اخدهم انا زي اهل الصفه اهل الصفه هم مش دول اهل الصفه في زماننا اه والله أهل الصفة اللي كانوا زمن النبي عليه الصلاة والسلام عددهم من 80 ل 300 العدد بيروح ويجي على حسب اللي بيتخرج بقى ويلاقي أهل ويلاقي مال وكده أهل الصفة دول اللي ما كانش لهم مأوى ولا لهم أهل مقطوعين من شجرة لم يكن لهم مأوى بيت يسكنوا فيه ولا لهم أهل يلموهم يعني ويحافظوا عليهم ويكفيهم حوائجهم ولا عندهم مال فدول يروحوا فين يفضلوا في الشوارع الشوارع ما بتسترش عوره طب يفضلوا في الشوارع ويقطعوا الطريق على الناس طيب يقعدوا عالة ويشحتوا من مد ايديهم لا النبي عليه الصلاة والسلام اوجد الحل علمنا النبي عليه الصلاة والسلام كيف نتعامل مع اطفال الشوارع وما نسميهمش اطفال الشوارع بقى نسميهم اهل الصفة الصفة دي كانت م- م- بقعة باكية كده في اخر المسجد النبوي مخصصة لمن لا دار له لمن لا بيت له لمن لا مال له لمن لا اهل له ما هو كتير من اطفال الشوارع اهلهم راميينهم اصلا من وهم في اللفة وطلعوا لقوا نفسهم في الشوارع أو طفشوا من عذاب أهليهم أو من سوء تربية أهليهم أو ضحك عليهم حد وطفشهم أو خطفهم حد وهم صغيرين وبدأ يطلقهم في الشوارع أسباب كتيرة المهم أن تعددت الأسباب وفي النهاية الأطفال في الشوارع قنبلة موقوتة ده مش موقوتة دي انفجرت بالفعل ده مش كده وبس قرأت قديما من عدة سنوات أن جمعية تنصيرية عظمى من أكبر جمعيات التنصير على مستوى العالم تنصير يعني إيه؟ يعني يطلع المسلم من دينه ويخليه نصراني ادي التنصير يطلع المسلم من دينه يخليه نصراني بالفلوس بالشبهة يغسلوا مخهم بشوية شبهات يضحكوا عليهم يدوهم شوية فلوس يجوزوهم يصفروهم كده في جمعية اسمها كاريتاس قرأت عنها أنها من أكبر جمعيات التنصير في العالم من ضمن مشاريعها في مصر من عدة سنوات لما أطفال الشوارع ويحضروا لهم مكان نظيف يأكلوهم ويشربوهم ويعلموهم ومغريات الحياة ويطلعوهم من الدين ما هو طالما موجود في الم... في بلاد المسلمين يتبع دين الإسلام إلا أن يكون له أب وأم آه، نصرانيين مثلا فيتبع دينهم بحكم التقليد أو بحكم العادة لكن لو عندنا حد في مجتمع المسلمين ما لهش أهل وهو طفل يتبع الدين الإسلامي خدوهم وأيامها أمن الدولة اكتشفهم ورحل الناس المسؤولين دول من مصر وحولهم ما هو كان أمن الدولة في أقسام قسم بيعذب الدعاة ويكمم أفواههم وقسم بيقف ضد الشرفاء علشان ما يزدادوش في الشرف وقسم بيحمي البلطجية وبيحمي المفسدين وقسم بيتقي الله عز وجل دي الحقيقة واقف ضد تجار المخدرات والخلايا الإرهابية وخلايا التجسس والمنصرين وهلم جرا فيهم الشرفاء ده في كل حتة المشايخ فيهم المفسد وفيهم المصلح المشايخ فيهم الشيخ اللي يبيع الفتوى وفيهم الشيخ اللي يتقلف الفتوى أمن الدولة مش على راسه ريشة فيهم القسم اللي كان بيرعى الإرهابيين وبيرعى المفسدين وبيكمم أفواه المصلحين وفيهم قسم شرفاء هم دول اللي احنا عايزينهم يطلعوا في الوقت ده كانوا بيحموا البلد فعلا ضد كل خلية إرهابية وتجسسية وتنصيرية و... وت... وكل ما يخطر على بالكم مش عايزين نعمم الحكم الحكم ده الصالح والمفسد في كل حتة ده حتى الجن يا عباد الله الجن الجن الأزرق والأحمر حتى والأخضر حتى الجن فيهم المصلح والمفسد ربنا قال في سورة الجن وهو يحكي لنا حديث الجن بيقولوا إيه الجن وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا ده احنا فينا أنواع وأنواع يا ريت ما نعممش الأحكام فالمهم يبقى أطفال الشوارع ما نعمل أهل الصفة في زماننا يقول لك الملاجئ هي الملاجئ فين هي الملاجئ مكفية مش مكفية طب ما دام في ملاجئ ليه ما قاموش ولموا أطفال الشوارع وودوهم الملاجئ يتعلمهم طب ده احنا بنسمع عن الملاجئ مهازل الغذاء فيها ليس كافيا التعليم والتربية فيها والاجتماع وعلم النفس ليس مؤصلا على أسس ومفيش اهتمام بالأولاد خلينا نحسن الظن برضو مش بنعمم الحكم في كده وفي كده بس الغالب ايه فين انا عايز فين احنا سمعنا عن ملجأ خرج دفعة نجارين وحدادين وميكانيكية سمعنا عن ملجأ وفر لأطفال الملاجئ التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعة وكل ما كل سنة يجي يقول لك أطفال الملاجئ اللي اتخرجوا بالشهادة الابتدائية متفوقين أطفال الملاجئ اللي اتخرجوا في الإعدادية متفوقين أطفال الملاجئ اللي اتخرجوا في الثانوية متفوقين أطفال الملاجئ اللي اتخرجوا في الجامعة متفوقين ووفرنا لهم فرص عمل ما سمعناش الكلام ده يبقى إذا الملاجئ ما بتأديش دورها وإلا لو كانت بتأدي دورها كان كل سنة هيعمل لي تخريج دفعة ابتدائي إعدادي ثانوي جامعة تعيين وتوفير مكان مناسب ما, ما سمعناش الكلام ده لو حد سمع يقول لي طب ولو سمعنا سمعنا كام حالة ده احنا عندنا عشرات الألوف من عشرات إن لم يكن مئات الألوف من الأطفال الشوارع فالمهم نخليهم أهل الصفة أين وزارة الأوقاف ده كان في أوقاف زمان عشان رعاية القطط أوقاف افتحوا كده في دفاتر الأوقاف القديمة كان في أوقاف لرعاية القطط القطط اللي مش لاقيه تاكل في ناس واقفين جزء من مالهم زمان ان هم يأكلوا القطط كان في أوقاف علشان الخادم في البيت لما يقع منه طبق يتكسر وأهل البيت هيخصموا من مرتبه لأنه كسر طبق يروح الأوقاف في وقف اسمه وقف للصحون المكسورة يقول لهم وقع مني غصب عنه هو الخادم هيمسك الطبق ويكسره ده وقع غصب عنه بس بيعاقبوه أهل البيت بيعاقبوه هنخصم من مرتبك ده غصب عني ملناش دعوه عشان تحافظ بعد كده فكان يروح يصرف ثمن الطبق المكسور عشان يعرف ياكل ويسد بيه ليه ما يكونش عندنا في وزارة الأوقاف اللي فيها مئة ألف مسجد ومسجد أهل الصفة في كل مسجد كبير الله دورات المياه في وزارة الأوقاف في النظام الجديد بتاعهم مش جديد قوي بتبقى منفصلة عن المسجد طيب ما تأسس دورة المية الطويلة العريضة وفوق منها شقة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وممكن فوق المسجد كمان وتقوم عامل في كل مسجد في كل حي شقة أو اثنين وعليها مشرف أو اثنين أوجدنا فرص عمل يبقى عندي شقة فيها ستة أطفال من اليتامى من ال من ال الملاجئ من أطفال الشوارع اللي مالهمش أهل اللي مرمين في الشوارع ومعاهم الشيخ مشرف عليهم يعلمهم الدين والإيمان وجايبين واحد يعلمهم الحساب والقراءة والعلوم ومش عارف ايه وجايبين واحد تاني يعاملهم نفسيا ويعلمهم المهارات وبعد ما يتخرجوا نكون وفرنا وظائف بطريقة تانية فأوجدنا فرص عمل للي اتخرج من كلية الآداب وكلية التربية وكلية الدعوة وكلية أصول الدين وكلية كذا هيشتغلوا فكل مسجد فوق, فوق كل دورة مية في كل مسجد ابني شقة واثنين وثلاثة والشقة دور واثنين وثلاثة واعمل دعوة لأصحاب الأموال حتى أصحاب الزكوات كل واحد يبني شقة من زكاته فوق كل دورة مية, مية في كل مسجد ويعلموا أطفال الشوارع ويفضلوا موجودين ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعة الذكور لهم شقة والإناث لهم شقة دول عليهم مشرفين دول عليهم مشرفات عندك مشرف شرعي إمام المسجد عندك مشرف تربوي من كلية التربية مشرف علم نفس من كلية الآداب أو من كلية الطب مشرف اجتماع من كلية مش عارف الخدمة الاجتماعية مشرف كذا فأوجدت فرص عمل للشباب وللشابات وحميت أطفال الشوارع مش دي مسؤولية وزارة الأوقاف يا عباد الله قامت بيها ولا ما قامتش راحت فين الأوقاف اتباعت ب 3 مليم تبص تلاقي الفدان في بلد من الأوقاف يجيب مليون جنيه ويبيعوه ب 100000 مين اداكم امر تبيعوا الفدان ده ب 100000 ما تخلوه استثمروه ده في محلات في بعض البلاد واسالهم انا في بلدي بعض المحلات وقف ولها صك وقف بتؤجر في السنة ب 200 جنيه أصلا المحل ده محل جنبه في الأملاك الخاصة بيتأجر ب 500 جنيه في الشهر وهو محل الأوقاف جنب المحل ال- ال- الخاص محل الأوقاف بيدفع 200 جنيه في السنة واحتمال 40 جنيه في السنة والمحل الخاص بيدفع 500 جنيه في الشهر فين وزارة الأوقاف؟ أين أهل الصفة؟ اعملوا قسم أهل الصفة اللي هم أطفال الشوارع سميهم أهل الصفة وعندنا أكتر من 100 ألف مسجد هيبقى عندي أكتر من 100 ألف شقة أكتر من 100 ألف شقة فوق 100 ألف دورة مية تابعة للمساجد وأبدأ أطلع رأسي يبقى 200 ألف أطلع كمان دور يبقى 300 ألف شقة لمين؟ لأطفال الشوارع وأسميها شقق, شقق أهل الصفة يفضلوا فيها لحد ما يتخرجوا ويكسبوا من عرق جبينهم ويبقوا أعضاء نافعين في المجتمع ونصرف عليهم من مال الوقف ونصرف عليهم من الزكاة ونصرف عليهم من الصدقة الجارية ونصرف عليهم من التبرعات لكن ما حدش عايز يعمل كل واحد يغني يقول لك أطفال الشوارع قم بلا مقوت أطفال الشوارع ولعوا الدنيا هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نتعامل مع أطفال الشوارع نسميهم أهل الصفة واعملوا بالمشروع بتاعي اللي أنا قلت به ده فكرة طوروها يا ريت تنتشر وتلاقي أذن عند الأوقاف وعند الأزهر وعند وزارة التضامن وعند وزارة المالية وعند جامعة الأزهر وعند آه، التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم وعند أصحاب الأموال اللي بيقولوا مش عارفين نحط زكواتنا فين وعند الناس اللي بيقولوا عايزين نعمل صدقة جارية اعملوها من الصدقات الجارية وممكن نتوسع فيه بعد كده بس اللي دخلني في الموضوع ده ايه تعليم الايمان لو علمت الاطفال دول الايمان بالمنهج اللي انا قلته ده اهو حطيت اول سطر منه يعني نبدا نلاقي اطفال الشوارع عندهم ايمان لو حد جه يقول له تعالى اعمل كذا يقول له اني اخاف الله هو ايه اللي خلى احد ابني ادم اللي هو الخير منهما ما يقتلش اخوه واتلو عليهم نبأ ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين شوف المؤمن بقى لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين سبحان الله العظيم التاني بقى يقول لك إيه فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين إيه اللي خلى الثاني قال له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين الإيمان إن الإيمان قيد الفتك بيمسك ايد المؤمن عارف لا القيد القيد بيشل الحركة القيد بيخلي الإنسان ممنوع عن الحركة ممنوع عن التصرف أهو الإيمان لما نتعلمه في قلوبنا هينضح على سلوكنا فهيشل حركتنا السلبية ويمنعنا من الأخلاق السيئة ويمنعنا من الضرب والشتم والسفك و و و يبقى ما تتعجبش من انتجا من انتشار ال- سوء الأخلاق والخلل الاجتماعي أقول لك الأصل الإيمان إن الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن لا يفتك مؤمن كفاية علينا في الحديث ده نيجي حديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أن الذي يقتل أحدا أو يسفك دمه حين يقتل أو يسفك ليس مؤمنا كأن الإيمان ده عامل زي القميص أو زي العباية طول ما أنا لابس توب الإيمان وتو- وتوب الإيمان جوه قلبي طول ما أنا لابسه مش هعرف اعمل غلط حميني في حصن الايمان انما لو خلعت توب الايمان بقيت عاري من الايمان او توب الايمان اتخرق وبقى متقطع لو توب الايمان وقع مني كل المعاصي فجور انفجار بقى في المعاصي طب لو توب الإيمان متخرق على قد الخروق اللي موجودة على قد ما تنفذ معاصي تلاقي حبة كده وحبة كده هو اللي بيمد ايده يسفك دم حد او يسهم في سفك دم حد ده يا اما ايمانه راح منه خالص بلح زي ما قلنا المرة اللي فاتت يا اما ان ايمانه متخرق فترى تلاقيه يقول لك لا يا عم ما اقتلش وترى تانية تبص تلاقيه بيقتل على حسب الإيمان ما يطلع وينزل عنده هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن اللي يمد إيده لسفك دم حد ساعة ما يجي يسفك- يسفك الدم خلع قميص الإيمان ورماه يعني اللي بياخد بالطار خلع ر- ر- قميص الإيمان ورماه واللي بيستأجر للقتل ده م- قميص إيمانه اتحرق أصلا اتحرق اللي بيستأجروه عشان يقتل واللي بيخطط للقتل برضه قميص إيمانه ضاع منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن حبان والحديث أصله في الصحيحين ما عدا الفقرة الأخيرة المتعلقة بالقتل وهو حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن لأنه لو كان الإيمان معاه ساعة السرقة ما كانش هيسرق كونه بيسرق يبقى الإيمان فين قميص الإيمان راح فين بعيد قميص الإيمان مخلوع وبالتالي بيسرق إنما لو الإيمان معاه إيده مش هتتمد ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ساعة ما بيمارس الزنا حفظ الله أعراضنا وإياكم ساعة ما بيمارس الزنا ما معاش الإيمان لأن لو معاه الإيمان هيعصمه قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال أي إلى الفاحشة فقال إني أخاف الله قميص الإيمان معاه إنما لو قميص الإيمان واقع منه إيه اللي يحصل هتقول له هيت لك هيقع على دماغه والعياذ بالله ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن اللي بيشرب الخمر إزازة الخمر أو البيرة مثلا ما هي البيرة والله مجمع البحوث الإسلامية قطع بأن البيرة حرام وهي من الخمر فالمهم اللي بيشرب الخمر ساعة ما بيشرب ما عندوش إيمان لأن لو عنده إيمان في قلبه ساعة شرب الخمر ما كانش هيستسيغ انه يبص يمسك الخمر يقول اعوذ بالله ما يمدش ايده انما كونه تجرأ ومسكها ايمانه فين اتخلع القميص بتاع الايمان وترمي وراه نفس القضية في السجاير ما هي السجاير داخل فيها خمرة وين دبليو اي ان ايه اسألوا اي حريف سجاير يعني هيقول لك كده السجاير فيها اكتر من مادة رأس المواد اللي بتصنع منها السجاير الواين واين دبليو اي ان اي خمرة فاللي بيمد ايده كده ويشرب السيجارة ويأذي الناس ويأذي عباد الله في المواصلات وفي الطرق وفي المصالح ويأذي ولاده ويأذي الجنين في بطن أمه الجنين في بطن أمه بيتأذي بالسجاير ده لو عنده إيمان ساعة ما بيشرب السيجارة لو عنده إيمان قوي ما كانش هيمسك علبة السجاير كده ويطلع السيجارة كان يقول إني أخاف الله حتى لو عنده إيمان ضعيف شوية كان يجي يطلع علبة السجاير يعمل كده إيده تتهز إنما كده بسرعة ويعوجها كده على جنب راحت قميص الإيمان راح لو معاه قميص الإيمان قبل ما تتمد أين أنت؟ إلى أين تذهبين يا يدي؟ ألا تخافين الله؟ هم مش قالوا التدخين بيجيب السرطان؟ هم مش قالوا التدخين مكتوب على العلبة يؤدي إلى الموت؟ هم مش قالوا التدخين بيصب العقم؟ هم مش قالوا التدخين بيأذي الجنين في بطن أمه؟ هم مش قالوا التدخين كذا؟ أين إيمانك يا نفسي؟ لا يشرب الخمر أو أي شيء بقى بيأذي حين يشربها وهو مؤمن إيمانه فين؟ مخلوع القميص بتاعه والذي نفس محمد بيده ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع إليها المؤمنون أعينهم وهو ينتهي حين ينتهبها مؤمن والذي نفس محمد بيده ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع إليها المؤمنون أعينهم وهو حين ينتهبها مؤمن يعني ايه النهبة غير السرقة سرقة واحد بيسرق 10 جنيه 100 جنيه 50 جنيه 1000 جنيه إنما النهبة واحد بياخد القراريط والفدادين بتاعت خواته البنات ولا الصبيان حتى واحد بيضرب عقد الشقة واحد بي بيسرق بنك واحد بيسرق بلد كله بقى نهبة نهبة يعني حاجة مبالغ ضخمة وأراضي ضخمة ترتفع يعني الناس قاعدين ايه ده كل ده أخده مليارات وأفدنة وسيارات ودور وقصور و و نهبة والمؤمنين يعني بيتحسروا مش قادرين يعملوا حاجة ايديهم مكتوفة اللي بينهب النهبة الكبيرة وبياخد الأموال العامة والأموال الخاصة الكبيرة ده ايه ليس مؤمنا ساعة ما يتعاطى هذه الأموال قميص إيمانه مخلوع على قد النهبة الكبيرة بتاعته اللي يهمنا بقى في مسألة القتل ولا يقتل أحدكم حين يقتل وهو مؤمن ساعة ما بيرفع السلاح أو يوجه المسدس علشان يضرب أخوه المؤمن بغير حق في اللحظة دي قميص الإيمان فين ولع وبالتالي تجرأ أنه يحمل البلطة والسكينة ويخنق ويضرب ويقتل ولا يقتل أحدكم حين يقتل وهو مؤمن الإيمان راح منه فإياكم إياكم هكذا حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام فإياكم من السرقة وإياكم من الزنا وإياكم من الخمر وإياكم من النهبة الأموال الكثيرة التي تنهب وإياكم من القتل لأنها تنزيع الإيمان ولا حول ولا قوة إلا بالله بتخلع صاحبها قميص الإيمان يبقى عاري من التقوى ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام في رواية الإمام النسائي فإذا فعل ذلك شوف ازاي فإذا فعل ذلك خلع ربقة الإسلام من عنقه يا الله كأن الإسلام ربقة يعني طوق الطوق لما يتحط في الرقبة بيقيد صاحبه يقيد صاحبه يبقى ايه اللي بيسحبك الإيمان والإيمان لو هو اللي بيسحبك وبيسوقك وبيقودك هيسحبك لكل خير لكل حسن لكل طيب لكل جميل لكن لو طوق الإيمان اتخلع ربقة الإسلام اتخلعت ايه اللي هيسحبك هواك شيطانك المفسدون فسيقودونك إلى كل شر وخبيث وضر والعياذ بالله فإذا فعل ذلك إذا سرق أو زنى أو شرب الخمر أو انتهب النهبة ذات الشرف أو قتل الناس إذا فعل ذلك خلع ربقة الإسلام من عنقه ساعة ما بيعمل ده هو طوق الإسلام بعيد وبالتالي لا يقوده الإيمان حينئذ بل يقوده الطغيان والبغي والهوى والشر والشيطان والنفس الأمارة بالسوء طب في باب للتوبة آه فإن تاب تاب الله عليه الأخطر من كده إن اللي بيرفع السلاح في النار واللي بيرد عليه برضه في النار إزاي يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل طب القاتل عشان مجرم عشان بادئ يخش النار لأنه بيسفك دماء الناس ماشي فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه يبقى ده في الاقتتال التحزبي الاقتتال اللي على العصبية أما بقى لو واحد مظلوم مظلوم وجاي له واحد عشان يقتله من حقك تدافع عن نفسك رفعك السلاح لرد الظالم اللي رفع السلاح عليك عشان يقتلك قول له الأول اتق الله إما اتقاش الله وهيقتل لك أن تدفع عن نفسك من قتل دون نفسه اللي بيقتل في سبيل الدفاع عن نفسه فهو شيء واحد جاي يقتلك وانت مظلوم مفيش تعصبيات ولا حزبيات ولا اي حاجه من دي يقول الاسلام يقول لك قدم له يقول له خلاص خد يا ابن رقبتي هي خد روحي اقطع لا بيقول لك اللي جاي يقتلك دافع عن نفسك ان قتلته دمه هدر طب ان قتلك هو وما عرفتش تدافع عن نفسك رغم انك حاولت تدافع فانت شهيد لكن احنا هنا في القتال اللي بيبقى على التحزب الحق ظاهر طائفتان كل واحدة منهما تريد أن تنتصر لنفسها ولا تريد أن تنزل على حكم الحق الواضح وكلاهما تقتتلان من أجل فساد من أجل دنيا زائلة هذان في النار إنه كان حريصا على قتل صاحبه يعني المقتول ده في التعصب الحزبي لو كان طال رقبة اللي قتله كان قتله يبقى الاثنين في النار والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من القتل حتى ولو كان القتل لكافر يعني لحسن حد يفكر ان احنا بنحرم دماء المسلمين وحدهم نحن نحرم دماء المسلمين ودماء غير المسلمين الذين لا يحاربوننا واحنا اكدنا ده قبل كده في حلقة فاتت يعني لو واحد محتل العراق دمه هدر محتل افغانستان دمه هدر محتل فلسطين دمه هدر اي عدو من اعداء المسلمين محتل بقعة من بقاع المسلمين دمه هدر دمه هدر ده محارب انما لو واحد جايني بلدي داخل بجواز واخد تأشيرة حتى لو من دولة محاربة خلاص بموجب التأشيرة بقى في أمان لو دولة كفرة وما هيش محتلة حاجة عندنا ولا بتتآمر على قتلنا ولا داخله في حرب معانا دولة مسلمة حتى لو كانوا كفار بيعبدوا صنم مش هنقطع رؤوسهم هندعوهم بالتي هي أحسن هندعوهم بالحسنى إنما اللي شايل السلاح علينا وبيحرب على قتلنا من الكفار يعني أو بيحتل بلادنا من الكفار هذا دمه هدر يبقى احنا بنصون الدماء كلها دم المسلم ودم غير المسلم بشرط ان غير المسلم لا يكون محاربا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أمن رجلا على دمه ثم قتله فأنا من القاتل بريء وإن كان المقتول كافرا معنا اتصال الأخ محمد من الأردن السلام عليكم السلام ورحمة عليكم الله أخ الشيخ شاف تفضل أحبك في الله أحبك الله إذا احتنى فيه أسأل الله طول عمرك في طاعة الله يا أخي وإياك والسامعين آمين آه، الشيخ شاب أنا سألتك قبل كده في حلقتين على موضوع الأذان
إيه اللي هو إيه تع- الأذان ال- على الاس- الأسطوانة ال- ال- الأذان إيه بالأسطوانة من الاسطوانة آه قرار مجمع الفقه الإسلامي أن الأذان يقوم به بشر حي يسمع ويرى ويتكلم ويدب على الأرض حيوية ونشاطا جزاك أما الأذان من الاسطوانة فمجمع الفقه الإسلامي يقول إنه شيء محدث لا يجوز طيب ده سؤال عندي سؤال ثاني معلش نعم اتفضل أنا إن شاء الله عاوز أعمل عمرة يعني فعلي مبلغ مال شخص معين يعني مم.
فا إيه الحكم في كده؟
طيب هل هذا الرجل يريد أن يأخذ المال حالا يعني ولا يست... تستطيع أن تقول له الموعد حل ولا لسه قدام والله موعد حل يعني طيب هل هو يحتاج ماله فورا اسأله إن قال لك آه، أنا أحتاج المال فورا أعطيه إياه خير من العمرة بل من مئة عمرة سداد الديون خير من مئة عمرة جزاك طيب الله.
إن قال لك لا أنا مسامحك روح يا عم ومنين ما تيجي بسد براحتك خلاص يبقى جزاه الله خيرا جزاك الله خير.
الله يكرمك اتفضل طيب بارك الله فيك شيخ وفيك شاب.
بارك بالله عليك نسألك الدعاء أسأل الله أن يسلمني وإياك والمشاهدين والمشاهدات من كل مكروه وسوء وأن يجعلنا من أهل الخير صلاة جزاك أخرى الله خير.
أمة الله من الشرقية السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي جزاكم الله خير فضيلة الشيخ وإياك وفقد الله الله يكرمك.
خطاكم على طريق الحق
آمين وإياك آه، ربنا يبارك فيك يا شيخ كنت عايزة أعلق على حاجة في موضوع بس الإخوة اللي اتصلوا قبل كده في حلقة آه، سل- سلطة خضر يعني كانوا الناس بيتصلوا بيقولوا إن الشيخ محمد حسن على ال- على القنوات التانية يعني مستعجبين هو الشيخ رايح بيبلغ دعوة للمسلمين اللي بيتفرجوا على القناة هناك نعم مش في ناس كتير ما بتتفرجش على القنوات الدينية فالمقصود إن هو الشيخ يروح هناك بس بيبلغ دعوة بس و- وي- ويسمعهم تمام قول الحق يعني أيوه آه، في حاجة تانية كنت عايزة أعلق عليها بالنسبة لأطفال الشوارع أيوه آه، في آه، شيخ جمعيات كتير جدا جمعية كبيرة جدا هنا في مصر اسمها جمعية قرية الأمل احنا متبرعين فيها الجمعية دي ما شاء الله عاملة شغل جامد قوي لأطفال الشوارع وبسم الله ما شاء الله بتخرج كو- يعني كل سنة أولاد منها أين سواء- أين هم من الإعلام يا أختي الفاضلة أين القنوات منهم ما هو إيه؟
والله بنشوفهم كتير على القنوات ال- بس القنوات التانية ما بنشوفهمش على القنوات الدينية اه بس بنشوفهم على القنوات التانية يبقى أنا من خلالك اسمها قرى الأمل قرية الأمل ولها فرع في اسكندرية ولها طيب قرى الأمل ندعو القنوات الإسلامية أن تتواصل معها وأن تبينها للناس وأن يتأكدوا من حالها وأنها موافقة للشروط المعروفة في الدولة وأن القائمين عليها أهل حق وعدل ونمد أيدينا إليهم ما فيش والله يا شيخ ده احنا شفنا اولاد فيها اتز- اتزوجوا منها واتخرجوا من جامعات وتخرجوا من كليات و...
ما شاء الله ولا والله فيها خير كبير ولها فروع طيب.
كتير في القاهره وف- وروح جميل ما شاء أسأل الله أن يبارك في القائمين عليها وهذه دعوة من خلال برنامجنا يا قنوات الإسلام وجهي عدساتك نحو قرى الأمل وأظهري شأنها بعد التأكد من حالها وحال القائمين عليها لنلملم أطفالنا وأكبادنا من الشوارع بالإضافة إلى مشروع أهل الصفة جزاك الله خير وإياك أخونا مسعد من البحيرة تفضل السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته السلام ورحمة الله
ازيك يا شيخنا وجزاك الله خيرا عن كل اللي بتقدمه والله يعني الحمد جزاك لله.
الله خيرا وإياك الله يكرمك بالله عليك ليه عندك سؤالين نعم آه، تفضل سؤالين السؤال تفضل الأول هو آه، أولا آه، حكم الإسلام في إطلاق اللحى في ال- بالنسبة اللي هم بتوع الشرطة جميل وما هو مدى تفعيل آه، فتوى الشيخ آه، جاد الحق
حلو فين الفتوى دي؟ الفتوى ديت احنا علمناها من زمان وعارفين ان ده الشيخ من جاد الحق الثمانينيات كان افتى ب... او صرح يعني باطلاق اللحيه اللي هم الشرطه لا ده صرح بما هو أخطر من كده قال لا يجوز إجبار المجند في الجيش أو الشرطة على حلق لحيته طب يا ريت بالله عليك حضرتك توضح بس للناس للناس وتوضح لنا ماشي على العموم احنا قلناها قبل كده بس نعلق عليها إن شاء السؤال الله الثالث نعم قلناها قبل كده بس نعلق عليها برضو إن شاء الله تفضل يا ريت بالله عليك آه، في سؤال بس قصاد كمان بالله عليك آه، كان في واحد نادر ان هو ي- يدفع 6000 جنيه في مسجد ب- في نشأ جديد بس آه، وفاته المنيه فيعني مش عارف آه، نعمله ايه يعني ليدفع أهله اولاده ويكملوا النذر أو- نعم أولاده يقضون نذره قبل تقسيم التركة
قبل تقسيم تقسيم التركة آه يعني دلوقتي مش هو احنا قبل ما نقسم التركة بنسد الديون
ايوه نعم آه، ديون البشر هذا دين الله دين الله يحق أن يقضى
نعم ما احنا إيه، بنشوف الأول قبل تقسيم التركة نعم.
ال- الديون والوصايا هل هو موصي بحاجة بننفذها في حدود التلت الوصايا بتكون غير الورثة يعني وبنشوف الديون هل عليه ديون للبشر بنسدها عليه ديون لله كالزكاة أو النذر بنسدها برضه
تمام يا شيخ تمام.
أكرمك الله يا أخي مسعد جزاك الله خير سنجيبك في المسألة الأخرى إن شاء الله صلاة أخرى ولا نجيب أخونا هاني من الفيوم السلام عليكم السلام عليكم يا أخ هاني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تفضل وعليكم أسمعك السلام ورحمة الله وبركاته نعم أسمعك تفضل كيف حالك يا شيخ شهاب أحمد الله إليك أسأل الله العلي العظيم أن يبارك في حضرتك آمين وإياك ومن عندك والمسلمين والمشاهدين لو سمحت يا شيخنا والمشاهدات بس آه، عشان بس ما يعني عايزين نفهم بس آه، بالنسبة ل- للي بيحدث في أخواننا في سوريا سوريا يعني آه، إيه الحكم من الحديث اللي حضرتك قلته آه، القاتل مقتول في النار لا ما احنا قلنا آه، احنا قلنا المتعصب بس أنا بباطل عشان، آه، يعني في من ممكن بعض الناس يختلط عليهم الأمر يعني لا ما احنا قلنا من يدافع عن نفسه ومات فهو شهيد نعم من يدافع عن نفسه ضد الظالم الذي يريد أن يقتله وينتهك عرضه فهو شهيد يعني أهل سوريا حين يدخل عليهم الشبيحة حضرتك توضح لنا النقطة دي أي نعم وما تنساش وحضرتك بس في اخر الحلقه كده يبقى آه، مد- تدعو لاخواننا يعني في سوريا حاضر حاضر ماشي أحمد من الأردن السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضل
والله يا شيخ ال ال- ال- وزير الداخليه اللي عامل اللحى مش حل اللحى سنه على الرسول صلى الله عليه وسلم إعفاء اللحى سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم
أم- امال هو بيقول الظباط يحلقوا اللحى ومش جازه و...
لأن القانون الذي تتعامل به الشرطة لا يمت للإسلام بصلة سأجيب إن شاء الله طيب نقول بقى ل- لأخينا مسعد في حكاية إطلاق اللحى للشرطة أنا قرأت خبرا لم أتأكد منه ولم أكن أنتوي أن أتكلم عنه بس القضية عامة بعض ضباط الشرطة أرادوا أن أن يلتحوا ويقال إنهم من خيرة ضباط الشرطة وجردوا من مناصبهم وصودرت أسلحتهم وأقعدوا في بيوتهم وبعضهم نقل إلى أقصى ال- البلد ولا يلتفت إليهم أحد وقرأت في شريط من أشرطة بعض الفضائيات أن وزير الداخلية نسب إليه أنه قال إن ضباط الشرطة لن يسمح لهم بإعفاء اللحى ليه؟ مكتوب كده على لسان وزير الداخلية إن ضباط الشرطة لن يسمح لهم بإعفاء اللحى ليه؟ قال لأننا نريد أن يظهر ضباط الشرطة بالمظهر اللائق وقدرت تقولها إن كنت قلتها أولا أحسن الظن وأقول إن اللي أنا شفته على بعض القنوات ده كذب وأقول إن وزير الداخلية ما قالش كده لكن أقول من حق ضباط الشرطة يلتحوا من حق ضباط الجيش يلتحوا وفتوى الشيخ جاد الحق الله يرحمه واضحة لما القضاء العسكري بعتوا له كان بعض ال- ال- المجندين رافضين يحلقوا اللحى وأ- وأبرم قال إن دي شعيرة من شعائر الإسلام هكذا قال الشيخ جاد الحق وفتوى مسجلة في دار الإفتاء المصرية وموجودة في مجلدات الفتاوى بتاعت الشيخ جاد الحق الله يرحمه في ثلاث مجلدات هي الفتاوى وقال إنه لا يجوز إجبار المسلم مجندا في الجيش أو الشرطة على حلق لحيته لا يجوز شرعا ومن فعل ذلك فقد خالف الإسلام إنما لو صح أن وزير الداخلية أو غيره قال هو أو غيره لو صح أنهم أنه قال نحن لا نسمح لهم بإعفاء اللحى حتى يظهروا بالمظهر اللائق أنا أدعوه إلى التوبة وتجديد الإسلام أو والله كل من يقول إن اللحية مظهر غير لائق أنا بقول له استحمى اغتسل وقول أشهد أن لا إله إلا الله مرة تانية أنا بستتيبه بقول له توب إلى الله وجدد إيمانك لأن اللي بيقول اللحية مظهر غير لائق بيسب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيسبه طب النبي كان ملتحي عليه الصلاة والسلام يعني كان في مظهر غير لائق ازاي يعني ازاي ازاي الكلمة دي تتنطق انا افهم ان ممثل غجري يقولها ايه العفاشة دي في لقطة من اللقطات وواحد ملتحي ولا في لقطة واد سايب دقنه شوية ام تقول له شيل العفاشة اللي في وشك والله هم اللي عفشين والله ده ايه سنة الفطرة انا الكتاب ده قدرا كنت بقرأ فيه وانا جاي في الطريق قال الامام ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع اتفق العلماء جميعا على أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز ده الإجماع وأيده على هذا الإجماع ابن تيمية ونقل أبو الحسن بن القطان الفاسي في كتابه الموسوعي الإقناع في مسائل الإجماع إجماع الأمة إجماع الأمة إحنا عندنا القرآن والسنة والإجماع أدلة الأحكام بيقول إيه أبو الحسن بن القطان في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع اتفقوا أي العلماء من أيام الصحابة لأيامنا على أن حلق اللحية مثلة لا تجوز حلق اللحية مثلة يعني إيه مثلة التمثيل تشويه تمثيل يعني ايه يقول لك لما واحد يموت بيمثله بجس- بجثته يقطعوا دراعه يقطعوا راسه يقطعوا ودنه ده التمثيل بالجثه فاللي يغير حاجة من خلق الله لم يأمر الله بتغييرها حلق العانة ال- الشعر اللي في أسفل البطن ده خلق الله لكن ربنا أمرنا بتغييره حلق العانة نتف الإبط الشعر اللي أسفل الباط ها؟ أسفل ده خلق الله لكن الله أمرنا بنتفه إنما اللحية أجمعوا على أن حلقها مثلة يعني تشويه يبقى أمر الجنود بحلق لحاهم أمر لهم بالتشويه لا تجوز يعني تحرم أدي إجماع العلماء تقوم تقول لي مظهر غير لائق توب إلى الله وروح استحمى ولا أشهد أن لا إله إلا الله مرة تانية اسمع تاني قال أبو بكر القفال الشاشي أحد كبار أئمة الفقهاء المتقدمين متوفى 291 هجرية ولد 291 هجرية قال لا يجوز حلق اللحية لما فيه من التشويه يبقى اللي حلق دقنه مشوه مشوه مش تقول لي هنمنعهم من حلق اللحية علشان يظهروا بمظهر لائق قصدك تظهرهم بمظهر مشوه حليق الحليق ده مشوه الخلقة مغير لخلق الله أي نعم أنا مش بكفره لا أكفر حلق اللحية وهو أخويا وإحنا معانا زملائنا في الكلية وفي المجتمع وفي البيوت و- وقرايبنا وبناخدهم بالأحضان و- وبنقول لهم يا هتعرفوا اللحية امتى كان زمان بتقول أمن الدولة هياخدنا طب أمن الدولة فين دلوقتي هياخدكم فين اتكشفت حجتكم ورقة التوت اللي كنتوا بتضحكوا على نفسكم بيها وقعت فين هي كان زمان كل اللي بيحلق دانه خايف من امن الدوله خايف من امن الدوله طب امن الدوله يا عم راحت لحالها خلاص خايف من مين بقى اتضح ان هو هوى بس كنت بتعلق شماعتك على امن الدوله ولا يجوز حلق اللحيه لما فيه من التشويه ومعالم المثلى تمثيل بخلق الله تغيير لخلق الله ده كلام ابو بكر القفال الشاشي احد الاعلام الكبار طب اسمع بقى كلمه الامام القاضي ابو عبد الله الحليمي المولود سنة 338 هجرية أحد كبار الفقهاء المتقدمين أحد الذين يشار إليهم بالبنان في فقه الشافعية كان كبيرا في علمه اللي هو مين؟ اللي هو الإمام القاضي أبو عبد الله الحليمي بيقول إيه؟ ليه كتاب اسمه المنهاج في شعب الإيمان جزء 3 صفحة 79 بيقول لا يحل لأحد أن يحلق لحيته فإنه هجنة شيء مستهجن شيء مستقبح مش تقول لي احنا هنقول لهم ما تحلقوش دقنكم علشان تظهروا في مظهر لائق ده بيقول لك ان اللي بيحلق دقنه بيعمل حاجة قبيحة حاجة مستهجنة لا يحل لأحد أن يحلق لحيته فإنه هجنة وتشبه بالنساء فحلق اللحية كجب الذكر سامحوني يعني معناها حلق اللحية قطع للرجولة ده من الآخر مش هوضح أكتر من كده تعالى بعد كده الإمام أبو بكر بن العربي صاحب كتاب أحكام القرآن القاضي الفقيه أحد أعلام المالكية اسمه كبير جدا في الفقه موسوعي بيقول إيه روت عائشة رضي الله عنها في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عشر من الفطرة من الفطرة إيه هم من ضمن العشرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك إلى بقية الحديث يبقى إعفاء اللحية من الفطرة ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام تقول لي مش هنسمح لهم بإعفاء اللحية علشان يظهروا بمظهر لائق معنى كلامك إن اللحية مظهر غير لائق دي من الفطرة طب من الفطرة يعني إيه أبو بكر بن العربي الإمام القاضي الفقيه الكبير المبرز بيقول قال بعض العلماء عشر من الفطرة يعني من السنة أبو بكر بن العربي قال لا أنا بقول حاجة تانية بتقول إيه يا إمام قال أنا أقول إن الفطرة معناها الملة عشر من الملة يعني دخلها في مسألة الدين بقى بقوة اهي وقد اتفقت الأمة على أن إعفاء اللحية على أن سنن الفطرة اللي منها قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك من الملة من الملة بس بعضها مستحب وبعضها واجب واللحية واجب على الراجح ثم يقول إعفاء اللحية مخالفة للأعاجم فإنهم يقصون لحاهم ويوفرون شواربهم أو يوفرونهما معا وذلك عكس الجمال والنظافة يبقى اللي بيحلق دقنه مش نظيف اللي بيحلق دقنه مش جميل ده كلام أبو بكر بن العربي كفاية الأربع أقوال دولة من أشهر كتب الفقه فكل من يقول إن اللحية مظهر غير لائق أنا أدعوه إلى أن يتوب ويغتسل ويتشاهد مرة أخرى لأنه بيقول إن النبي مظهره غير لائق ما هو كان ملتحي وبيقول إن اللحية غير لائقة ده من الفطرة وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم أما تفعيل فتوى الشيخ جاد الحق فتفعيلها منوط بإخواننا أعضاء مجلس الشعب ربنا يحفظهم وينفخ الروح فيهم وينتبهوا للقضايا الإسلامية العظيمة اللي احنا انتخبناها علشانهم ولا قضية تتعلق بالإسلام رفعوها لحد دلوقتي ده يوم الأذان ما اترفع الدنيا باظت يوم الراجل ما رفع الأذان سواء اتفقنا معاه أو اختلفنا مش هنختلف معاه أبدا ده يا جماعة يا جماعة الخير التيار الإسلامي أيام ما كان في الجامعة أيام أمن الدولة ما كان بيحكم قبضته على كل حاجة كان الطلبة في الكليات طلبة التيار الإسلامي أما يجي وقت الصلاة يا دكتور حتى في جامعات ال- في الجا- في الجامعات في الجامعة الأزهرية يا دكتور لو سمحت عايزين نأذن عشان نصلي أقول له ماشي يا ابني عندك حق أوقف المحاضرة وأروح أصلي معاهم في الجامع وأرجع أو بعد ما أخلص أرجع تاني أو أقول لهم نخلص المحاضرة ونصلي جماعة وكان الأذان بيأذن في الكلية فنقف نسمع الأذان إحنا قاعدين في المحاضرة ونكمل محاضرتنا وبعد كده نطلع نصلي بس الأذان اترفع الأذان اترفع وسمعناه وكررنا وراه وهنكمل الدرس ونقوم نصلي بعد كده زي ما يكون الأذان بيأذن في المسجد وبنقول درس وبنخلص الدرس وبعدين نصلي أو بنقطع المحاضرة ونروح نصلي ونرجع أنا أذكر سيدي وأستاذي الدكتور مروان شاهين حفظه الله وأمد في عمره الذي تعلمت على يديه علم الحديث النبوي ما في محاضرة من محاضراته أولى تانية تالتة رابعة في كلية أصول الدين إلا وكان يجي ساعة الظهر ما يأذن هيا إلى الصلاة يا شباب الإسلام ويقوم واخدنا رايحين المسجد نصلي ويقول كلمة خمس دقايق في المسجد كنت مسماها كلمة الحق وكاتبها في الأجندة عندي ما رأيت أستاذا يصنع مثله حتى في الجامعة الأزهرية اللي المفترض يجي وقت وانا ايام ما كنت في المعهد اول ما دخلت اولى اعدادي كانت الحصه الفسحه قبل الظهر بنص ساعه وكنا بنطلع من المعهد قبل العصر بعشر دقايق واحيانا العصر بيأذن علينا فاحنا محصورين الح- الفسحه قبل الظهر ب- بنص ساعه نخلص الفسحه ندخل نقعد في الفصل شويه صغيرين الظهر يأذن نيجي نطلع المدرس يقول لك ما تطلعش ومدرس في الازهر كلهم كانوا كده يقول لك ما تطلعش الحصة الله طب هنطلع احنا اول ما بد- ما الجرس هيضرب الحصة السبعة كان عندنا سبع حصص اول ما هنطلع مش هنلحق نتوضى ونصلي اصلا في مسجد ال- المعهد ولا حد بيعبرنا خدت امانه الاتحاد كنت ماس- ماسك امين الاتحاد دخلت لشيخ المعهد الله يرحمه كان اسمه الشيخ شحاته حراز رحمه الله عليه يا شيخنا ازاي احنا ازاي نبقى ازهريه والظهر ياذن قبل واحنا في والفسحه بعد الفسحه وما نعرفش نصلي قال خلاص نرحل الفسحه حصه بحيث الفسحه تيجي في وقت اذان الظهر الله يرحمه الوحيد اللي شفته عملها راحت الزي الحصة الفسحة اترحلت حصة بقى الظهر بيأذن في وقت الفسحة بقينا نصلي كلنا اشتكى لي طالب أزهري من محافظة الفيوم أذكر إن الأساتذة بيمنعوهم من صلاة الظهر وبيروح عليهم لأن ما بيتمكنوش من صلاته في معهد أزهري أين آباؤهم؟ أبوك يا ابني اللي ضيعك أبوك المفترض ياخد أولياء الأمور ويروحوا للمعهد برفق وبلين وباحترام مش بنقول يروح يضربوا حد ولا يبخوا في حد يقول لهم أبنائنا جايبينهم يتعلموا الدين قولا وعملا يا ريت تخلوا لهم حصة الفسحة أثناء الظهر أو اعملوا لهم فسحتين فسحة ياكلوا فيها السندوتش ويتنططهم والفسحة التانية لصلاة الظهر يبقى كده احترمنا بقى يا تيار يا إسلامي لما كنت في الجامعة مش هيجيب لي عمداء الكليات عشان يأذنوا الظهر في وقت المحاضرة ولما مسكت مجلس الشعب أكلت الراجل اللي أذن الله طب يا تيار يا إسلامي يا اللي كنتوا موجودين في كل الشركات وأول الظهر ما يجي واحد منكم يطلع الله أكبر الله أكبر وزملائك يقول لك احنا مش في جامع تقول لهم حق ربنا وشيبتوا رؤساء الشركات علشان تصلوا الظهر وتوقفوا العمل وتصلوا الظهر وده حقكم لما مسكتوا مجلس الشعب وواحد أذن قلت له العمل عبادة ايه اللي بيحصل ده لحد دلوقتي ما شفتش نصرة قضية إسلامية مش بقول لك سيب القضايا الأخرى ده مطلوب تناقشها قضايا رغيف العيش وقضايا الغاز وقضايا القوانين اللي اللي هتدمرنا ومجلس القومي للمرأة اللي عايزين يرجعوه تاني عشان يخرب بيوت المسلمين زي ما خربها قبل كده مش عارف بأي حق توافقوا على المجلس القومي للمرأة ومين اللي ماسكه نفس الوجوه اللي كانت بتدمره قبل كده عايزين الشريعة الإسلامية يا ريت نشوف الصورة الإسلامية مرة تانية ده الجماعة اللي بيلعبوا كورة لما بيسجدوا مسموهم فريق الساجدين متى نرى مجلس الشعب مجلس العابدين ما تقوليش معظمهم بيسافر ما فيهم اللي ما بيسافرش تيجي كده اهو ساعة الظهر سماعة صغنونة جاية من ال- من المسجد ويقوم الأذان يقوم رئيس المجلس يقول نستمع إلى الأذان عشان يفكركم بمهمتكم يا حبايب ربنا الله أكبر الله أكبر من خان حي على الصلاة خان حي على الكفاح الأذان هياخد كام دقيقة دقيقة اتنين تلاتة 5 minutes خليهم خمسة ده ما فيش مؤذن مهما كان نفسه واخد خمس دقايق هم 60 ثانية في كم واحد قاعد يقاطع في المجلس كتير ده مش تضييع لوقت المجلس في كم واحد قاعد يرغي في كلام كده هو خلاص عايز يقول وبس قاعدين نشوفهم سوق ليل ونهار كتير طب خلي الأذان من ضمن المقاطعات يا أخي خلي الأذان واحد بيقاطع زي اللي بيقاطعوا كلهم واسمعوا خلي الأذان زي واحد عايز يعمل مداخلة يقول فيها كلام ما بنمسكش منه حاجة مجرد كلام عاطفي بس مش قوانين ولا تشريعات اعتبره مداخلة عاطفية يا أخي مش أيام الجامعات وأيام الشركات قاعدين تأذنوا لما جيتوا مجلس الشعب تهبوا في اللي بيأذن ويقوم شيخ آخر مع احترامنا ليه يقول لك يجوز الجمع بين صلاتين امتى يا عم الحاج مطلقا مطلقا الحديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين صلاتي الظهر والعصر من غير عذر مطر ولا مرض ده عمل كده كم مرة النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس عند الإمام مسلم عمل مرة واحدة في حياته ليه أراد ألا يحرج أمته أراد ألا يحرج أمته يعني عشان الطبيب اللي داخل العملية يبقى عنده رخصة كده داخل العملية يبقى عنده رخصة يجمع بدل ما يسيب المريض على المشرحة ولا في أوضة العمليات مش مطلق حديث خاص بحالات خاصة ما عمموش قالش سامحونا يبقى مطلوب ان مجلس الشعب هو اللي يدافع عن ضباط الشرطة اللي عايزين يلتحهم وعن ضباط الجيش اللي عايزين يلتحهم ويجيب لهم حقهم وإلا باطن الأرض خير من ظاهرها إن لم نحيي ونرفع صورة الإسلام مع باطنه أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نستكمل لقاءنا عن تحريم الجنايات عن تحريم النفوس والجنايات عليها في اللقاء القادم إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم رسول الله